الحميم سورة الدخان أحد الحواميم سبحان الله كغلي الحميم والعياذ بالله رب العالمين طيب يا سيدي إذا جاء أهل النار مثلا سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه إذا جاء أهل النار استغاثوا من الجوع ولم يأكلوا فأغيثوا بشجرات الزقوم زي ما احنا شفنا الحلقة اللي فاتت أن السحاب بيجي فوقهم ما تودون انتوا عايزين ايه؟ نفسكم في ايه؟ قالوا احنا ما دام في سحابة اهي يبقى احنا عايزين مية تنزل منها. احنا عايزين مية تنزل من هذه السحابة. تمطر علينا تهدينا تطفي النار سبحان الله فهذه السحابة سبحان الله إذا بها تمطر شوفوا الحاضر بارك الله فيك شجر من زقوم جزاك الله خير شجر من زقوم مش شجرة شجر لأنها مش شجرة واحدة جزاك الله خير رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا آه. شوف كده ايه آه السحاب توحدوا الله لا اله الا الله اخوانا لما لو حد عايز يسطح حاجه ده وسعوا له المكان مش اشكال جزاه الله خير السحاب يقول احنا عايزين ميه تنزل من ال تنزل من هنا سبحان الله فاذا بهذه السحابه تمطر اغلالا وسعيرا شفنا دي الحلقه اللي فاتت سبحان الله فيغيثوا بشجرة الزقوم والعياذ بالله فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارا مر عليهم ما عرفهم فقال واحد بالله عليك لو جابوا لك جمجمة بتاعت ميت تعرف تقول جمجمة مين دي؟ او اللحم بتاع الوش بتاع الكافر والفاجر والضال والمكذب واللي قاعد يفتري في عباد الله ويتجبر على عباد الله فروة وشه تقع يظل الايه؟ العرض الجمجمة تقدر تعرفها؟ او نص الحديث حتى لو ان مارا مر عليهم يعرفهم لعرف وجوههم فاذا اكلوا منها القي عليهم العطش فيغاثوا بماء كالمهل الذي انتهى حره فإذا أدنوه من وجوههم أنضج حره الوجوه فيطهر به ما في بطونهم والجلود ويضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حيانه فيدعون بالويل والثبور لا تدعوا ثبورا واحدا ولكن ادعوا ايه ثبورا كثيرا يقول ايه يا مصيبتاه وثبوران وثبوران يعني ايه يا دي الهلاك يا دي الكارثه لا ده انت مش هتدعو ثبور واحد ومش هلاك واحد لا ده انت هتدعو ثبورا كثيرا لا اله الا الله تعال للنوع الثاني من العذاب يبقى شجرة الزقوم لكل مين للكافر والضال والايه والمكذب طعام ذا غصة طعام ذا غصة في ناس كلمة الحق تقف في زوره زي ما ايه ما بيشرق كلمة الحق لا تخرج من فمه سهلة بل بالعكس لو كان مثلا مثلا محامي نصاب محامي نصاب الكلمات الغلط تسيل على لسانه سلسة عايز مثلا يعني مثلا يعني عايز يطلق مثلا بيترفع عن الست في مسألة الطلاق تقول له لا ما ضربنيش يقول لك لا ما القضية كده خسرانة خسرانة تخسر حياتك واخرتك بعيد لا اله الا الله طب ويجيب تجيب لي ايش هتشتري شادو ليه انت تشجعها على الغلط هي صحيح طلع عينيها من جوزها لكن انت ما تشجعهاش على ان تجيب اثنين شهود صور لان انا لو والعياذ لما اجيب اثنين شهود زور اولا هم الشاهد الزور ده في قعر جهنم واللي تسبب ان يجيبهم اللي هو شهدوا له والحق اللي انا اكلته من صاحب شهاده الزور واللي تسبب في هذا اللي دل عليه يعني فتخيل انت بقى الدنيا ماشيه ازاي ولذلك شوف فقه الحبيب قال لك لما تدخل المحكمه خش برجلك الشمال زيها زي بورة المية زيها زي بيت الحاكم دول ثلاث اماكن تدخلهم برجلك الايه اشمال وايه وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت داخل المحكمه وانت داخل بيت الحاكم وانت داخل سبحان الله العظيم دورة المية ليه؟ دي أماكن فيها شياطين اه المحكمة معقولة في كلهم مظلومين كل اللي في المحكمة مظلومين يا أخي ده لا محامي وده لا محامي يبقى الاتنين إيه؟ مظلومين رغم إن إيه؟ فيها ظالم ها ومظلوم والأب يعني غلبان قدامه ورق وقدامه محامي لكن وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتيني الخصمان منكم خصمين فيقول أحدهما ألحن في حجته من الآخر بيعرض وجهة نظره بإيه؟ بفصاحة وبلاغة وجاب محامي أشطر وده فعله ها فيقول أحدهما ألحن في حجته من الآخر فربما أقضي له من حق أخيه فأنا بشر فليعلم انما ان قضيت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطعت له شبرا من جهنم. يعني الرسول بيقول لو اعلم لو اديت له حته من حق اخوه نتيجه كلامه يحط في ذهنه ان انا حطيت اديت له حته من جهنم. ها. يبقى المساله تيجي ازاي بقى؟ يبقى الطعام اللي ذا غصه ده الناس اللي كلمه الحق تقف في زورهم. مفيش حد في خناقه ابنه زعل مع صاحب العمل على طول يقول لك ده صاحب العمل اصل حرامي اصل مرتشي اصل نصاب اصل لكن ابنه مش غلطان شوف اخوه زعلان مع جاره على طول جنب اخوه يروح على طول وايه زعل ايه بتاع انت مفكر ان احنا اولاد مين أخ... يا ابني مش شوف المساله يمكن اخوك اللي ظالم يمكن اخوك اللي ظالم مش مظلوم انصر اخاك ظالما او مظلوما انصره مظلوما فكيف نصره ان ترده عن ظلمه فذلك نصر الله ترد عن الظلم تقول له لا لا انا معاك معاك وانت مظلوم معاك وانت ظالم لا اوعى دي سبحان الله في ناس ها والعياذ بالله الحلال ما يتبلعش عندهم وانما الحرام هو اللي يتبلع الموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور الحاجب بتاع المحكمه والعياذ بالله يبدو ان ربنا بيحكم عنه رحمته ها اكيد فيهم ناس كويسين لكن قبل ما يبص بالظاهره كده تناول الراجل عشان يطلع لك حكم ها في المحكمه ها هو فكرنا جاي النهارده عشان بتكلم على المحكمه الحمد لله انا متنازع عن جميع القضايا المدنيه وغير المدنيه اللي الناس بترفعها علينا سب وقذف ومش عارف ايه ولا الصحفي الفلاني ده الشيخ غدمنا على المنبر والصحفيه الفلانيه والمذيعه ووزير الاعلام وزير مش عارف ايه وكل دي الحمد لله ربنا بيدافع عن الذين امنوا يمكن والله انا بروح محكمه يعني تبص 20 واحد بيدافع ما اعرفهمش منين سبحان الله فالمسلم الراجل يريد عند المكان ده وبلاش يخش لان كلها ظلم كلها بالعكس الغالب او المنتصر والمهزوم في المحكمه كلاهما مهزوم لان الهازم المنتصر مهزوم يوم القيامة لأنه غالبا خد حقه ده بدون وجه حق أكيد أكيد ما خد إزاي ما أخده إزاي ده الراجل المحامي يقعد يلعب على القاضي ويأجل وما يأجلش نسأل الله السلامة طبعا المحامين يزعلوا فيه ناس كويسين برضه حبايبنا طب هي دي الحال حتى نعمل رز استئناف ولا حاجة المهم ربنا يعني يستأنف لنا رحمته ويعيدنا إلى رحابه مؤمنين طاهرين مخلصين صادقين فالطعام اللي ذو غصة ده يخلو كل واحد في النار والعياذ بالله كل انسان لا سلاسة عنده في الحق ياكل حرام يبتعد عن الحلال كلمات البذيئة تطلع من بقه سهلة الكلمة اللي هي الصح ما تصحش من بقه أبدا هؤلاء هم الذين يأكلون الطعام اللي هو والعياذ بالله الغصب مين كمان؟ قال اللي بينكد على أهل بيته ليه طعام ده غصة اللي بيغار على حرمته بس الغيرة توصله إلى الشك والشك توصله إلى القذف لا لا إلا كده الغيرة لها حدود الغيرة لها حدود ما تصلش للاتهام أنت تغار أه ده حتى الحيوان يغار على أليفته ما قلناش حاجة بس ما توصلكش الغيرة إلى انك تشو يعني يعني يعني تحدث نفسك بامور ينهى عنها الدين ليه لان سيدنا عمر لما قال ل- للصحابه لو امير المؤمنين شاف واحد مع واحده يرتكبوا الفاحشه يقيم عليهم الحد قالوا له اه يا امير المؤمنين ايقيم عليهم الحد مش انت شوف قالوا لا يا شوف قال لا يقيم عليهم الحد سيدنا علي قال امع امير المؤمنين ثلاثه يشهدون معه قال لا قال اذا نقيم على الامير المؤمنين حد البهتان والفرية والافتراء يا سلام يا سلام على صحابة رسول الله ها مش ال... اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد غلبانة في الحارة الفلانية زوجت في حزمة الخف سبع ساعات ياخدوها بحث التموين تعال والفلانة الفلان اسمها واسم ابوها واسم جدها ولقيوها وخدت سبع ساعات في حزمة الخف زاد مش عارف ايه ولكن الثاني يبلع ملايين في مطبخ يقول لك رجل اعمال كبير فنان مشهور ما تقولش يا اخويا يا ما تقولش انت حد خالص واسكت يا ربنا يريح عليكم كلكم مش انتوا يعني من اللي بالي بالك إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يا ستار يا رب اللهم أبعدنا عنه يا رب العالمين هل هذا الطعام يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج يعني هو نازل البط ولا هو ايه راجع في القيد يا ستار يا رب العالمين ليه لأنه كان في الدنيا كده شوف كل عمل في الدنيا له تنظير في الاخره اوعى تفكر ان حاجه تضيع عند الله الست اللي 45 سنه زواج برجل يسيء معاملتها طول هذه المده ويطردها لان هي مش حاضره وتبقى في الشارع وملاش حد سبحان الله لن يضيع ثوابها عند الله ابدا ما تفكريش يا اماه ابدا وقد عبرت من العمر اكثر من السبعين ان ربنا تعالى يضيع الحق عليك ابدا ابدا سوف احنا كلنا مسؤولين عن هذه الافكار وهذا ما يؤلمني ويعني ينغص علي حياتي ويحيل ليلي الى نهار حقيقه لما اسمع هذه المشاكل الصعبه وتصلني هذه الشكاوى السيئه التي تري كيف يعني اختفت الرحمه من قلوب المسلمين وتقعد مع الشيخ تقول له يا اخي زي بعضه يا اخي يا عم يعني انت النهارده 75 سنه يعني يلا حط الختام بقى يقول لك لا بقول لك ايه ما تكلمنيش بالدين بقى انا فين يا عم عيب وبتاع ده انا زي عيل من عيال لا بقول لك ايه انا حافظ الكلام اللي هتقوله قبل ما من قبل ما تتولد نسال الله عن الهدايه يا اخي لو عندك موظف لمده 20 30 سنه يوم ما تطلعه تطلعه بكرامته ما تضربوش في الشارع اتقوا الله عباد الله وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. اوعى تغفر، اوعى. تعال للنوع الثالث من العذاب والعياذ بالله. الضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ايه الضريع؟ عارف الجريد بتاع النخل؟ عارفه فاخر الجريده فيه ايه؟ شوك بيسموه السجن صح ولا لا؟ اهو الش- الشوك ده ها هو ده الضريع كان واحد بياكل ايه؟ شوك ده طبعا صورة مصغرة عشان نفهمها من عذاب الآخرة لكن هو أكيد حاجة أصعب ده المين الضريع ده نفس القضية لمن لا يقول الحق لمن لا ينطق الا بالباطل لمن يملا لسانه بكلمات السوء المغنيين اللي بيقولوا كلام قله ادب والشعراء اللي بيقولوا كلام مش كويس يروحوا فين من الله ها لما الشاعر لهبل قال لهم قدر احمق الخطى قدر احمق وقال له برضه الشاعر لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى ابدا مغلوب لا مش هسلم بالمكتوب ربنا يقول لك سلم بالمكتوب لا مش هسلم بالمغلوب طب هسلم غضب عن اللي خلفوه لا اله الا الله الله ده كلام والمصيبه سبحان الله يقول لك واوصف للناس في الجنه وانا في النار من دلوقتي سبحان الله الضريع هذا هو الطعام الذي ياكله والعياذ بالله من لا ينطق بالحق ومن لا يقول الا الباطل نسال الله ان يجعل السنتنا لهاجه بذكره اناء الليل واطراف النهار تعال للنوع اللي بعده الغسلين والعياذ بالله فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين الغسلين ده والعياذ بالله اللي هو الصبيب بتاع اهل النار اللي قال فيه الحبيب لو ان دلوا من غسلين جردل وغسلين اهريق في الدنيا لمات اهل الدنيا جميعا من نتن رائحته يبقى ريحته ايه؟ تعال يا سيدي ده الطعام تعال للشراب والعياذ بالله شراب اهل النار فشاربون عليه من الحميم قلنا والعياذ بالله وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم تفضل يا رب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا الحميم ما اشتد حره والغساق ما اشتد برده ياخد حميم قال لك الحميم ده ياخده يقطع الامعاء ياخد وراء الغساق يسقط منه جلده كله انت احيانا والعياذ بالله يعني بصوره مبسطه لما تجيب ميه مثلجه قوي قوي على درجه التجمد خلاص هتتجمد يا شباب وتشربها تشرب صباعك صح والعياذ بالله ده ايه ده في الدنيا فمن بقى ربنا لما يجهز غساق للذين يعني لا يتقون الله عز وجل طب يا رب ده مين ده مين اللي بيشرب الحميم والغساق قال اللي كان ما يتعبش نفسه في الدنيا لله ده يعني شوف قعدتك دي وتعبك وزنقتك دي هتضيع عند الله المحجبه والمنقبه في عز الحر والحرق يتساقط سبحان الله هل يضيع تضيع حبات العرق والله ان حبات عرقهن في الميزان يوم القيامه ثقيله ان شاء الله رب العالمين اما العريانه دي سبحان الله وعامله بتاع نسال الله ان يتوب على نسائنا وبناتنا هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج يعني انواع ثانيه نوع نوعين نوعين نوعين من كل نوع من العذاب والشراب والعياذ بالله رب العالمين وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه والعياذ بالله رب العالمين طب يا سيدي تحدثنا في الحلقات السابقة عن نوع من أهل العذاب اللي هم أهل الحسرات اللي هم مين؟ اللي بيدخلوا النكد على إيه؟ على بيوت المسلمين وبتوع الإشاعات. طيب أدي الأكل والعياذ بالله وأدي الشرب وأدي وادي الحسرات. طب هل هم عريانين في النار؟ قال لا دول لابسين بس اي نوع من اللبس فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ده مين اللي يلبس ثياب من نار قال اللي في الدنيا ما كانش يلبس الا من حرام او يلبس مش ثوبه يلبس ثوب الكبرياء مثلا لان الكبرياء ده ازار من الله والعظمة رداء من؟ الله الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي ولذلك قال ايه؟ الأول دخول ناس النار نوع ثلاثة من ضمنهم الفقير الفخور اللي هو الايه؟ يعني الفقر والعنطفة مش فقير و... لا فقر حد عارف يكلمه طب ياخد زي بعض طب الغني ده ان ات... اتمال عن شويه او له ذريعه المال بتاعه بينسيه بيميله عن الحق الغنى بتاعه يعني ها لكن ال ال ال لما الواحد يبقى على قد حاله زي حالتنا كده الراجل يلمها شويه والله شويه علمه على قده برضه يلمه شويه فكلنا جهلاء الا ما الا ما علمنا الله عز وجل اللهم علمنا ما جهلنا يا رب وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين سبحان الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار اسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل برجل مسلم اكله يعني ايه يعني واحد باع مسلم يعني بيعه يعني ايه يعني نفر عليه فاكل منه حاجه ايه ينصب النصابين والنصابين الكفار في كل وقت وفي كل حين وطالما ان في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير وطرق الباب عند ناس هنا في ال- في في الجيزه ها خبط الباب فتحت الست والله البيت فلان موجود لو انا رايح الشغل والله طيب ده هو ساب لكم بعت لكم كنبه من اللي بتتفرش سرير دي من عندنا من عمر فندي ولابسين زي مكتوب عليها عمر فندي انا جاب ليك عمر فندي المهم ف- بس احنا مش عايزين آه، لا يا ستي احنا مالناش دعوه عبد المامور ناخدها ونمشي ده مجرد سيادتك بس توقعها من الاستلام وقعت الست بالاستلام شالوا الكنبه حطوها جوه وبعد شوية الست نزلت راحت شغلها المشوار طلع الأستاذ اللي نام في الكنبة ها شال اللي في الشقة ومشي لو جبنا ده ومسكناه واتفق لو جبنا ده ومسكناه وقطعنا له ايده والراجل الموظف اللي في المصلحه الحكوميه اللي في مجلس المدينه ولا المحافظه ولا اللي في اداره المباني ولا في ولا ولا ولا ولا الى اخ الى اخ الى اخ ما تتعبنيش معاك انا وانت سبحان الله وقطعنا له ايده ها هتنتشر ال- ينتشر النصب والسرقات دي كلها معقوله مش ممكن الله ده ده مسجل خطر طب ما ده مسجل خطر طلعته ليه الله ده انت في ناس عشان يعني ها اتهمتهم بانه مش عارف قلب نظام الحكم ولا مقاومه للسلطه بترميه في غياب السجون ما بيطلعش لان دي قضيه امن دوله والتاني اللي بيسرق الناس ده والله ما سرقش حاجه من حد ده بيقول قال الله قال الرسول احتمال يكون تعدى الحدود شويه في حاجه برضه آه، نتفاهم ممكن نتفاهم معاه بس احنا اللي نتفاهم مش انت لانه بيحبنا احنا لما يجي يقول له مالك يا ابني تعالى من الكتاب والسنه هديه لان انت لما تاخد ترميه في السجن خدت منه ايه؟ التاني بقى الكارثه اللص اللص سبحان الله دخل الرجل يا عيني ال- الست آه، زوجة احد اصدقائنا دخلت الاسانسير راح دخل واحد ورا الاسانسير وقفل الباب وطلع لها مطوه طلع اللي معاك راحت الست ما شاء الله قالت له طب دور ال- افتح الباب عشان اشوف النوم طلع لك المطوه فتح الباب راحت زقه زقه على بره جامده فوق بقوه من الله آه، السيده فاضله محجبه الواد طلع يجري حرامي حرامي ليشكوا الحرامي البوابين قعدوا يتصلوا بال بالاسم لا انتوا حتتكم تبع نقطة العنجوزة لا انتوا تبع نقطة الاوقاف لا انتوا تبع اسم الدقي انتوا واحد من اصحابنا ما شاء الله عليه قال لهم آه، احنا البيت الفلاني جنب الفندق الفلاني انا شايف اتنين ملتحين بيقوموا حوالين الفندق انا خايف يكون عايزين يولعوا في الفندق ولا حاجه ثلاث عربيات امن مركزي يا بطل ومستني رحمه تنزل من الله يبقى ثياب اهل النار تقطع لهم ثياب والعياذ بالله من نار فسيدنا الحبيب بيقول اللي بياكل بمسلم اكله يعني بيبيع مسلم لواحد مسيحي لواحد نصاب لواحد يبيعه عشان ياكل بيه اكله ها؟ اطعمه الله مثلها في جهنم ربنا ياكله برضه ايه في جهنم بس مش هياكله بيها ايه ومن كفى او اكتفى برجل مسلم كتاه الله مثلها في جهنم نفس القضية يعني ضيع على واحد حق اخذ من انسان مال بدون وجه حق ده والعياذ بالله فراح اكتسى بيها او كسب بيها حد ربنا والعياذ بالله يكسوه من ثياب النار والعياذ بالله رب العالمين طيب يا سيدي تعالى لبرضه ثياب اهل النار وترى المجرمين مقرنين في الاصفاد مقرنين يعني ايه بالتلسليل في الاطفال اللي هي في الايه في الاغلال الكلبشات يعني سرابيلهم من قطران السرابيل بتاعتهم ايه قطران والعياذ بالله بس القطران ايه بيغلي بيغلي يا سطار يا رب ليه لان كان قلبه من جوه اسود اسمه وكان بيدخل الكآبة على المسلمين برضه فربنا يديله سرابيل القطرات إذا لم تتب النائحة اسمع حديث سيدنا رسول الله قلنا دي في أول حلقة إذا لم تتب النائحة اللي بتنور يا سبعي يا جملي يا اللي كنت رايح سيدنا المين يا أبو فلان ده احنا غلابة من غيرك كان كنت أنا وأنت لأ ها ولو اكتشفت بعد ما مات انه كان متجوز عليها سبحان الله المهم من ناحت على ميت ولم تتب أن خرجت من قبرها مسربلة بسرابيل من قطران ناكشة شعر رأسها على هيئة القردة والخنازير تأخذها ملائكة جهنم الزبنية ويقولون لها نوحي على أهلها كما كنت تنوحين في الدنيا وصم راسك النهاردة ولا لو مت ولا أمك ولا أختك ولا بنتك لو مت وطلعت صوت أنا بريء منك إلى يوم القيامة وبريء من أي صوت أي صوت لأن صوتان ملعون صوتان ملعونان حديث كده صوتان ملعونان صوت نائحة عند مصيبة وصوت رنة عند فرح الايه الزغرير الزغرير زغرت على ايه ده سيدنا الحسن البصري ليه واد فشخ بقه كده وبيضحك قال له خد يدك تعال بيضحك على ايه قال له المفروض بقى الدنيا تهدم عن الشباب وقوه ها وخد البرونزيه وخد الصفيحيه قام يقعد يقف في عينه قدامنا عريان زي ما يدوب حته بس نص العمل كمان اكثر يا ابني لم نفسك شويه ايه اللي قلب دي؟ سبحان الله ايه اللي قلب دي؟ مش حد بيشوف لي ده طب دي لعبه تنفع هناك عند جماعه الاوروبيين اللي بيقلعوا بتوع الاستريبتيز وشواطئ العريانين واحنا مالنا احنا كده احنا عندنا قيم وعندنا كتاب وسنه ولسه في علماء بيقولوا قال الله قال الرسول وفي ناس بيروحوا المساجد لسه يعني الدين ما ضاعش لسه يعني صحيح نظر القيامه ظهرت ولكن لسه ما زال موحدون في مصر الله في ناس موحدين في مصر والحمد لله رب العالمين وموحدات وفي مؤمنين ومؤمنات الله البنات لابسين مش عارف فرعوني وهم ماشيين المقاس الركبه وماشيين قدام الولاد وماشيين مع الضيوف وجنب الضيوف وورا الضيوف وما الله شيء غريب يقول لك بنات مصر شرفونا الصراحه شرفونا انا الله يشرف مبارك يا شيخ حاجه غم اعذرونا من الهم نتباكى ونتشاكى في الدرس مع بعض طيب ادي الاكل بتاع اهل النار والعياذ بالله وادي الشرب ها وادي اللبس طب يناموا على ايه؟ لهم من جهنم مهاد يبقى الفرشه تحت ايه؟ نار ومن فوقهم ايه؟ غواش اللي هو الايه؟ الغطا يبقى الفرش والغطا ايه؟ يا ستار يا رب نار يا ستار يا ستار يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وكان رجل يزور القبور ويقول يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار وبعد القطن والكتان ثياب القطران ده الراجل كان عينه عارف قطن وكتان بس يجي يتفرج على انها سبحان الله وبعد تلطف الخدم والحشم مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد ده كلام حد يبدل ده بده نسأل الله السلام يقول الله عز وجل لأهل النار والملائكة تقول له لو كان لكم ملء الأرض ذهبا لافتديتم انفسكم من عذاب اليوم يقول نعم ايوه ندفع الفدية ممكن طلبنا منكم اهون من ذلك ان تقولوا لا اله الا الله وتعبدونني لا تشركوا بي شيئا فابيتم وعصيتم وضللتم وكذبتم فكان هذا مثواكم والعياذ بالله رب العالمين استغفر يا رب طيب يا سيدي تعالى نوع اخر من انواع العذاب فيه جبل في النار جبل يلهم الكافر والفاجر واهل النار ان الجبل ده لو فضل يصعد يصعد فيه ينجو يعني لو يفضل يتسلقه حتى يطلع من ايه؟ من النار والعياذ بالله رب العالمين ربنا قال ايه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الى ان قال سارهقه صعودا سارهقه ايه صعودا ايه صعود ده بقى الجبل لكل مكذب بيوم الدين وكل مكذب باوامر الله عز وجل وكل جبار عنيد ما يلينش للمسلمين ولا عنده ليونه وسهوله تفضل تتحنن عليه كله زي بعض عشان خاطر تستصلح من اعتذر او استسمح اخاه من جاء اخاه من جاء الى اخيه متنصلا من ذنبه معتذر يعني صادقا كان ام كاذبا فلم يقبل عذره لم يشم رائحه الجنه يوم القيامه يعني انا غلطت في حقك وجيت اعتذرت لك اذا بعض سامحني لا ولو يا عم خلاص قلبك ابيض لا مش ابيض طب انا غلطان تمام طب مش هكررها تاني بقى حتى لو كنت بنفسك وكذبت في اعتذاري وجاي بضغط من ناس تانيين قال ما تقبلش عذري ها قال سبحان الله العظيم لا تشم رائحه الجنه هو حد يجي يعتذرك وتقول له لا خلاص خلاص سبحان الله العظيم لا اله الا الله طيب فجبل الصعود ده والعياذ بالله يفضل يتسلق يتسلق يتسلق عقبال ما يجي على اخره تكون ايديه ورجليه اتهرت والعياذ بالله من شده الحر ذهبت من شده النار اول ما يوصل على حافته يروح الجبل منهار به فيقع الى الدرك الاسفل وهكذا الى ابد الابدين صعبه الموضوع مش سهل الموضوع مش نسال الله السلامه تعال يا سيدي ايضا الجبارين الجبارين دول لهم حظ سيء قوي في النار والعياذ بالله والعنيد اللي دايما والست برضه عنيده اتحجبت تقول له لا يا ست حجيب الراجل بقى يبص الجامعه اهو بيخاف اهو ها هتعملها زي العيل يا ابو رجل مفتوح الراجل اهو شوف صعود بلاها بلاها الراجل قال اهو خد الشريط سمحوز شعرك ده هتعلقي في النار يوم القيامه سلاسل من النار واغلال من النار ورجليك وايديك اللي باينه سبحان الله برضه مفيش فايده قال ايه والعياذ بالله رب العالمين يجي بقى في الايه في- يطوبح في وادي يسمى وادي هب هب كل جبار عنيد وكل مدخل حزن على بيوت المسلمين فتوحدوا الله لا اله الا الله طيب هل الهيئه بتاعت اهل النار تفضل زي ما هي؟ قال لا ده ربنا بيبدل الجلود يبدل لهم الايه الجلود بتاعتهم لان دي مراكز الاحسان والجلود اللي كانوا بيفتخروا بيها قدام الايه قدام الناس تخيل انت اللي الست اللي طالعه في الاعلان قاعده تتهم رجلها بال- بالكريم وتقول لك الكريم مش عارف ايه اللي يرجعك شباب 40 سنه تتهم مش عارف وشها وتعمل لك شعرها كده في وشك طبعا. يا ست اتق الله بلاش عيب ها بلاش زوج لك يا ست شكري تعال وادي اثام وادي اثام لو- ومن يفعل ذلك يلقى ايه اثاما لأن كل ال- السابقه لل- لهذه الايه الوادي اثام ده وادي فيه حيات وعقارب كل حية وعقرب فيها من السم سبعون قلة بقلل هجر قلة هجر دي انا قعدت اترجمها بالمقياس القديم قل- هجر دي قبيلة عربية يعني كان عندهم ازمات خزانات كده قلة هجر دي لقيتها بتشيل 500 رب فلما ضربت وربعت وكعبت المهم وصلت الى المساحة الحقيقية بالكيلو طلع ان كل حية او عقرب فيها 15500 كيلو يعني 15 سن من السم لمين؟ في وادي اثام لمين؟ للكل اللي, اللي, اللي بيشهدوا مع الله الها اخر وبيشهدوا الزور وبيزنوا وبيشربوا الخمر وياكلوا مال اليتيم وما يامروش بالعدل وهكذا الى اخر هذه ال- ال- الايه ال- البلاوي والعياذ بالله يدخل الى وادي اثام والعياذ بالله رب العالمين استغفر يا رب استغفر يا رب طيب. واذا القوا منها اه يترمي في ايه في النار والعياذ بالله مكانا ضيقا مقربين مقربين يعني ايه مستلفين مقيدين يعني دعوا هنالك ثبورا يقولوا ايه وثبورا وثبورا يعني ايه وهلكا ومصيبتا سبحان الله فإذا بقي في النار من يخلد فيها والعياذ بالله بقى اسمع بقى الكلام بتاع الحديث وضعوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى من نار فقذفوا في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم لهم فيها ابن مسعود تلا الآية بعد ما قرأ هذا الحديث لهم فيها زفير وشهيق وهم لا يسمعون والعياذ بالله رب العالمين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ايه ظلل نسأل الله السلام في كمان والعياذ بالله كل من يؤذي المسلم والعياذ بالله ربنا يتسلط عليه يوم القيامة في النار داء الجرد بس ربنا يخلق له أظافر من نحاس والنحاس ده محمى يفضل يهرش يهرش يهرش الى ان يتساقط لحمه فلا يبقى الا عظمه. لان دول اللي بيأذي المسلم. تخيل بقى اللي بيضربوا المسلمين واللي بيلزق المسلمين على فوق واللي بيسجن المسلمين آه دي المسألة الله ده ابن عمر لما حج وراء الكعبة قال يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك آه حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة لأن المؤمن ده أعظم من خلق الله عز وجل المؤمن عند الله أحسن من الكعبة عند الله فشوف اللي يؤذي المؤمن يبقى إيه ها؟ وأفضل العباد أنفعهم لعيال الله سبحانه دقيقتين كمان عشرة منين ده انا وانا قلبي قادر على العشرة بتاعت البيت لا ده بالله اعظم عذاب اهل النار بقى اعظم عذاب واسوأ عذاب هو الحجاب عن وجه رب الارباب يا ستار يا رب يعني ربنا سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وده سبحان الله اصعب واسوا انواع من العذاب حتى قيل لو تجلى الله بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما فيه من عذاب ولو حجب الكريم وجهه عن اهل الجنه لما راقت لهم الحياه في الجنات لحظه فالنعيم كل النعيم بمطالعة وجه الكريم والعذاب كل العذاب بالحج عن وجه رب الأرباب اللهم لا تمنعنا من رؤية وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من اللذة من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الجنة بدون سرقة عذاب يا رب العالمين اللهم زحزحنا عن النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار تب على كل عاصي واهد كل ضال تب على كل عاصي واهد كل ضال تب على كل عاصي واهد كل ضال اكشف كل مريض سد دين المدينين فك كرب المكروبين تب علينا توبة نصوحا ترضيك يا رب العالمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اولا انا اب لاثنين من الاطفال الثانيه والثالثه من العمر علي ديون زوجتي حامل في اسبوعين او ثلاثه اريد عمل اشهار من اجل حالتنا الصحيه والماديه حكم الدين لا الاشهار حرام والله هو الرزاق ذو القوة المتين غفر الله لنا ولكم لا تنسونا من صالح دعائكم شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الأثر وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بوحي غيره ليقول له ملك بإذن الله ولك بمثله